بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا وصلنا لغاية اصحاح اربعة من رسالة تيموساوس الاولى افكركم تاني رسالة تيموساوس الاولى بنسميها رسالة رعوية او رسالة في الرعاية مقصود بيها انه معلمنا بولس بيشرح لتلميذه تيموساوس الاسقف مبادئ الرعاية في الكنيسة وأساسات الخدمة في الكنيسة فأول إصحاح أظهر اتضاع شديد وهو بيحكي قصته مع التوبة وكان مفتري وكان مجدف وكان مضطهد وازاي نعمة ربنا نقلته وعملت منه خادم ورسول إصحاح اتنين وصانا نرفع صلوات مستمرة عن كل الناس ووصى الرجالة يصلوا بدون جدال بدون غضب والسيدات يتعلموا في هدوء ويربوا أولادهم في خوف ربنا في إصحاح ثلاثة وصى الأسقفة أو قال له إزاي تختار أسقف وصفات الأسقف وكذلك وصى الشمامسة وصفات الشماس وصفات الشماسة وفي الآخر قال له ما تنساش أنه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد نبتدي في صح أربعة ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين يكون في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين يعني ايه الروح يقول صريحا الروح القدس اللي ساكن فينا هو نفسه بنسميه في قانون الايمان الناطق في الانبياء يعني اي نبي تنبأ كان يتنبأ بروح الله وروح ربنا هو اللي بيتكلم والنبي الكذاب هو اللي بيتكلم من دماغه وروح الله ما قالوش يقول حاجه روح النبوة ما زال في الكنيسة والقديسين الكبار اللي زي بولس الرسول عندهم روح التنبؤ ولأنها رسالة في آخر حياته احنا قلنا الرسالة دي قرب نهاية حياة بولس الرسول فلازم يكلمنا عن الأيام اللي جاية بعد ما يمشي فبيوصي تيموساوس اللي هيقعد بعديه إن في أيام هتيجي أيام صعبة على الكنيسة وأيام ممكن نسميها أيام ارتداد الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم وكلمة ارتداد معناها تراجع عن الإيمان تراجع ده له أشكال كتيرة الشكل الصريح المشهور لما نقول حد ارتد يعني أنكر المسيح يعني جحد الإيمان كله لكن كلمة ارتداد في معناها ممكن تكون أشمل من كده وأكبر من كده ممكن واحد يكون مشغول بربنا وبعدين بعد عن ربنا خالص نقول ارتد ارتد عن الطريق الروحي يمكن ما سابش الإيمان لكن هو يعتبر يرتد لكن هي عادة تؤخذ في معناها الحرفي بأنه ارتداد شديد المسيح له المجد في كلامه مع الاباء الرسل كان بيقول لهم ان هيدخل انبياء كذبه وهيعلموا الناس ومن ثمارهم تعرفونهم معلمنا بولس اكتر من مره يتكلم عن الانبياء الكذبه والتعاليم البطاله معلمنا يوحنا الحبيب في رسالته ذكر الكلام ده برضه الكنيسه من اول يوم قضيه التعاليم الباطله أو الكاذبة أو المنحرفة واضحة فيها والروح القدس دايما يقول كده انه في انبياء كذبه في تعاليم غلط في ارواح مضله ودي هتكون سبب ارتداد لناس كتير طبعا اللي حضر منكم سفر الرؤيا يفتكر ان في فترة اسمها فترة الارتداد العظيم اللي هي تسبق مجيء المسيح اللي هي ايام ظهور المسيح الدجال المسيح الدجال اللي هيحط فيه الشيطان كل قوته هتبقى اكتر فترة في تاريخ البشرية حصل فيها ارتداد عن الايمان بسبب الدجال وأعماله وبعد الارتداد العظيم أغلب الناس تؤمن تاني وترجع للمسيح قبل ما يجي على السحاب فهنا معلمنا بولس ممكن يكون بيقصد فترة الارتداد العظيم عشان كده بيقول في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان وممكن يقصد فترات الارتداد اللي بتيجي دايما كتيرة على تاريخ الكنيسة مع كل بدعة أو كل تعليم بطال يقوم يرد ناس كثيرة عن الإيمان المستقيم في كل الأحوال الأيام الأخيرة دي موضوع نسبي شوي ليه؟ لأنه مين فينا هيحضر يوم القيامة وهو على الأرض يمكن نحضره بعد ما نمشي وبالتالي هيعدي علينا أكيد في حياتنا موجة من موجات التعرض لموجة من موجات الارتداد أو التعليم الباطل فهنشوف بولس بيوصي بإيه قصاد الحاجات دي لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين طب هو واحد ممكن يتقلب من الإيمان للعكس يبقى تبع تعاليم الشياطين الشياطين لما يجوا يعلموا المؤمنين ما يقولوا لهمش كفروا بربنا لا يقولوا لهم تعاليم متقاربة متشابهة لكن فيها ضلال لأنه الكتاب بيقول إن الشيطان ممكن ياخد شكل ملاك نور فالشيطان ممكن يتجمل ويخدع بأفكار شبه الروحيات يعني شبيهة بالحاجات الروحية لكن ما يقولش بصراحة ما يعلنش عن نفسه انه شيطان مثلا الشيطان لما جه يكلم المسيح له المجد كلمه مرة بالآيات قال له على التجربة مش مكتوب انه يوصي ملائكته بيك يحفظوك لكي لا يصدم بحجر رجلك طب ما ترمي نفسك هو الكتاب ما قالش ارمي نفسك بس هو قال ان ربنا هيعولك ولو اتكعبلت ربنا يشيلك لكن شوفوا الحيلة جاية ازاي بيخلط في الامور ويستخدم ايات الشيطان هنا استخدامه للايات يؤكد انه بيخبي وشه تحت اطار روح فالشيطان ممكن يكون ورا بعض البدع او كل البدع والهرطقات اللي بتعدي على الكنيسة واحد يقول هو الشيطان بيعرف يوعظ يعرف قوي يعرف قوي محدش فينا حافظ الانجيل قد الشيطان ومحدش حضر وعظات قد الشيطان فطبعا يقدر يلخبط الامور ويقدر يدخل مفاهيم في بعض ويقدر يغير زي ما هو عاوز ف وربنا بيسمح له عشان يتثبت الايمان ويتنقى يعني مع ظهور اريوس وبدعه انكار لاهوت المسيح الكنيسه دفعت باستماته وتعبت كتير قوي لغايه ما سجلت قانون الايمان عشان يحفظ الإيمان من البدع يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أو في رياء أقوال كاذبة يعني إيه يميز المعلمين الكذبة دايما موضوع الرياء والرياء ببساطة هو عدم الصدق عدم الصدق يعني ايه يعني اللي جوه غير اللي بره يعني الموضوع فيه تمثيلية شوي ساعات لما الواحد كده يتعرض لبعض التعاليم الغريبة يحس ان الناس دي بتمثل الناس دي بت... بتمثل مش صادق يحسش ان الموضوع طالع ببساطة الايمان البسيط يحس تحس معاه بالصدق ان اللي جوه الانسان براه وانه الكلام يخدم ربنا صحيح ما يخدمش طموح الشخص ومجده فهنا الرياء مقصود به التظاهر بالتقوى بينما الإنسان في حياته غير كده ويقول أقوال كاذبة يمكن عشان مجد نفسه لأن كل الهرطقات والبدع اللي, اللي قاموا بيها وقعوا فريسة العدو الخير والشيطان الكبرياء بالذات شيطان الكبرياء يحب يخلي الواحد يحس بنفسه ويكبره فيبتدي يعلم وما يرضاش يوطي راسه للكنيسة الكنيسة تقول له الحتة دي غلط يقول لا الكنيسة ما تعرفش أنا أعرف طب الكنيسة كلها ما تعرفش وال... والسنين دي كلها ما تعرفش الكنيسة بقالها ألفين سنة مم... تايهة وانت اللي عرفت الحق وكل الناس دي ما عرفتوش ليه كده ده روح كبرياء روح ضلال بينما الإنسان المتواضع يقول علموني أنا أغلط علموني زي ما تقولوا الكنيسة كلها بتقول إيه لأن الكنيسة يحرسها روح ربنا عبر الأجيال تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم موسومة دي كلمة غريبة شوية يمكن معناها آم آم يعني متسممة ضمائرهم أو مختومة ضمائرهم بختم الشيطان أو متخدرة ضمائرهم عن الحقيقة المهم أنه الكذب ده أو روح الكذب يجعل ضمير الشخص مش نقي ومش روحي يضلل ضميره نفسه بحيث يستحل الخطأ الضمير لما ينحرف يبقى الإنسان بيقنن لنفسه أخطاء بيقول حلال على حاجات كتيرة حرام ادي خطورة ان الضمير نفسه يتوسم او يتسخ او يتشوه فروح الضلال مش بس يغير في التعليم لكن حتى يلمس ضمير الانسان يقوم يغالط في الحق تبقى الكتاب واضح والكلام واضح والكنيسة رأيها واضح وهو ضميره موسوم عمال يقول كلام تاني وضميره مرتاح وموافقه على كده من ضمن البدع اللي ظهرت في آخر القرن الأول بدعة اسمها الغنوسية والغنوسية دي جماعة المثقفين العقلاء الفلاسفة اللي دخلوا الإيمان المسيحي فحبوا يمزجوا الإيمان المسيحي بالفلسفة اليونانية عاوزين يعملوا كوكتيل كده من الفلسفة والمسيحية فلخبطوا الدنيا لأن الأفكار الفلسفية أغلبها أفكار بشرية مش إعلان إلهي خالص ما هياش حقيقة إلهية معلنة وإنما هو اجتهاد بشري لتفسير بعض الأمور آراء بشرية وكل شوية تتغير لكن الحق الإلهي الإيمان المسيحي مبني على إعلان ربنا بيتكلم عن نفسه ربنا بيتكلم عن ملكوته أنا مش هألف فمزج الفلسفة بالمسيحية طلع فكرة اسمها الغنوسية والغنوسية زي ما قلنا لو تفتكروا الجماعة الغنوسيين دول نادوا بإله للخير وإله للشر وتبع إله الخير الأرواح الروح وتبع إله الشر الجسد وحطوا عالم من الشر وعالم من الخير منفصلين تماما واعتبروا الجسد شر فلأنهم اعتبروا الجسد شر بعضهم مال إلى أنه يقول يبقى الجسد ده ما تريحوش أبدا لابد أن نعادي الجسد ونعذب الجسد يبقى الجواز حرام والأكل حرام والراحة حرام وما زالت بعض الأفكار الفلسفية دي موجودة في بعض الديانات الشرقية تعذيب الجسد فهنا بيقول مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق فرأيهم الجماعة الغنوسيين دول ان هم منعوا الجواز ومنعوا الأكل كنوع من عداوة الجسد على اعتبار ان الجسد ده شر وخطية وحقير ولازم نعذبه بعضهم خد التطرف العكسي وقال بما ان الجسد حقير وملوش خالص في ربنا سيبوه يعمل اللي هو عاوزه الواحد يعرف ربنا بالعقل وبالروح اما الجسد لا عاوز ياكل ياكل عاوز يزني يزني عاوز يعمل اي حاجة مش مش هنحاسبه شوفوا جابت التطرف اليميني والتطرف العكسي طبعا المسيحية معتدل أساسا الفكر المسيحي ما بيقولش الجسد حرام ما بيقولش الجسد خطية أو الجسد شر لا الجسد خليقة ربنا جسد الإنسان مقدس ده الفكر المسيحي نحن لا ننظر لأجسادنا على أنها يعني خطية أو شر في ذاتها الفكرة دي مش موجودة على فكرة المجتمع اللي حوالينا متأثر بالغنوصية القديمة فينظر إلى الجسد نظرة احتقار ونظرة شهوة بينما احنا عندنا الجسد ده مقدس بدليل ايه ان الله ظهر في الجسد ان كان الجسد ده حقير يبقى مش ممكن ربنا يسكن جسد ويبقى انسان حاشا لكن لأننا نرى من الجسد عمل الله والله لم يصنع شيء إلا حسن وربنا خلقته كلها حلوة بل إن جسد الإنسان عبارة عن إعجاز جميل من ربنا في كل الفن والإبداع كل خلية تنطق بمجد الله ننظر للجسد بكرامة ونكرم الجسد في مرضه وحتى في لما الواحد يبقى مسن أو يموت نكرم الأجساد لأنها خليقة الله وعمل الله ولا نرى فيها الدنس والنجاسة والشر اللي شايفينه الناس التانيين لأن الجماعة دول أنكروا رفضوا أن الجسد يعامل معاملة محترمة بالتالي أنكروا فكرة التجسد فما رضيوش يعتبروا المسيح إله شوفوا الحكاية بتجيب بعضها إزاي ليه لأنه مش معقول ربنا يبقى إنسان لأنه مش معقول ربنا يشيل جسد الجسد حقير طب مين قال بس الجسد حقير وربنا خلق حاجة وحشة ليه ما خلق كل حاجة حلو كون في شهوة دخلت داخل الجسد دي مش في الجسد نفسه مش في أعضاء الجسد الشهوة دي في فكر الإنسان لكن ما هياش في العضو نفسه هي الإيد دي ذنبها إيه حتى لو سرقت مش ذنب الإيد ده ذنب الشهوة اللي جوه الإنسان والطمع اللي جوه الإنسان فهنا جماعة دول وصلت بيهم إنهم منعوا عن الزواج شوفوا برضو الكنيسة واعية من أول يوم أن منع الزواج في حد ذاته يعتبر بدعة يعني لو أحد قال إن الجواز حرام يعتبر مبتدع ويعامل معاملة الهراطقة وتاخد منه الكنيسة موقف شديد تقول له تعالى صلح أفكارك وإلا تتحرم من الكنيسة ما حد يسأل ويقول طب امال الرهبنة خرجت ازاي لا الرهبنة مش مبنية ابدا على منع الزواج وانما على العفة والتعفف والسمو لكن لو راهب قال ان الجواز حرام يؤاخذ ويساءل ولو راهب دخل الدير على اعتبار ان الجواز خطية ما يرضوش يقبلوه راهب يقولوا له روح صلح افكارك الاول الجواز مقدس والحياة في الدنيا ما هياش خطية ده المسيح نفسه عاش وسط الدنيا وكال وسط الناس وبارك الزواج وأول معجزة عملها كانت في عرس قانا الجليل ما فيش حاجة اسمها الجواز حرام لكن البعض بيختار انه يعيش لربنا كل حياته متساميا عن الاحتياج الطبيعي الجسدي وعن تكوين اسره وينشغل بربنا استعداد لدخوله ملكوت السماوات دي البتولية دي حاجة راقية جدا وحاجة ودعوة خاصة ما يقدرش الواحد يدعو نفسه فيها لا ده لازم ربنا يدعوه دعوة خاصة أما الجماعة دول فاعتبروا أن كل من يتزوج يخطئ هي هنا البدعة فقال مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة برضه بيجي لنا بعض الناس يتهمونا ويقولوا لنا طيب يبقى انتوا تبع الناس دول ما انتوا بتمنعوا الاكل في الصيام مانعين عن اطعمه قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق اولا احنا لما بنقول صيام بنقول صيام انقطاعي وبعدين ناكل اكل خفيف عشان نقدر نعيش في جو روحي ادي فكره الصيام فاحنا لا اعداء اللحمه ولا اعداء الفراخ ولا محبين للفول الحكايه مش كده خالص احنا مش ضد الاكل في ذاته القضيه مش كده ده هي القضية ببساطة امتناع ثم نسك نسك يعني أكل بحساب عشان يفضل الواحد عارف يصلي ويقرأ وينشغل بربنا لأنه الهدف هنا روحي مش جسدي لكن لما تقول ان الاكل نفسه حرام نوع الاكل ده خطيه لا ده تفكير مش مسيحي ما فيش عندنا اكل حرام في ذاته ما عندناش الفكره دي ولا اي نوع اكل خطيه بذاته فهنا بيقول قد خلقها الله هذه الاطعمه لتتناول بالشكر يعني لتؤكل مع صلاه شكر من المؤمنين وعارف الحق يعني الانسان اللي عنده ايمان ياكل اي اكل من غير ما يتوسوس ياكل ويشكر ربنا برضو الآية دي تؤكد فكرة الصلاة على الأكل كتير من الناس بيعتبروها حاجة كده ملهاش لازمة لا صدقوني الأكل عطية ربنا وربنا لما خلق آدم خلقه عشان ياكل ويشكر فلو كان من غير ما يشكر بوظ الموضوع فما يصحش ناكل ابدا اي لقمه الا لما نشكر ربنا فعلى الاقل في بدايه الاكل نقول له يا رب اشكرك لانك انت بتعولنا وبتعول الناس ومدبر لنا حياتنا وهكذا فهنا بيقول خلقها الله لتؤكل بالشكر يبقى صلاة الشكر على الأكل أو معنى الشكر لازم يلازمنا وإحنا كل مرة بناكل لأن يقولوا الشخص اللي ياكل من غير ما يشكر أو من غير ما يصلي جزداني مخه في الأكل بس بينما اللي باصص للميدة وبعدين يشكر صاحب الميدة ربنا اللي وفر لنا العطية دي يبقى معناها شخص روحاني وبيأكل جسده لكن مش عايش لجسده بينما اللي مشغول جدا بالأكل وينسى ربنا في لحظة الأكل الملائكة تقول عليه ده جزداني ده نسي ربنا عشان ياكل لأن كل خليقة الله جيدة ادي المعنى المسيحي إن كان الجسد أو الأكل كل خليقة الله جيدة محدش يهين الجسد ويقول إنه خطية في ذاته ولا حد يهين الأكل ويقول إنه ده شر في ذاته كل خليقة الله جود ونرى أنه حسن لأنه كتاب سفر التكوين قال كده رأى الله أنه أن كل شيء حسن كل حاجة عملها ربنا حلو كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر يعني كل عمل في الحياة تعمله مصحوب بشكر مقبول عند ربنا عمل خير يعني عمل طبيعي تشتغل وبتشكر ربنا يبارك شغلك تاكل وتشكر ربنا يبارك في صحتك تتجوز وتشكر ربنا يبارك في بيتك كل عمل تعمله مصحوب بحياة شكر وشعور شكر لا يرفض أمام الله لأن ربنا لما خلق آدم خلقه يأكل ويشرب ويتجوز ويشتغل وفي كل ده إيه يفتكر ربنا ويشكر لما آدم نسي يشكر ربنا وحط عينه على الشجرة المحرمة وخد من إيد الشيطان بدل ما ياخد من إيد ربنا فقد حياة الشكر وفقد العلاقة بربنا وأصبحت كل حاجة في حياته ملهاش طعم لا الجواز بقى مفرح زي الأول واتخانق مع حواء على طول وقال له الست اللي ادتهاني هي السبب ولا الأكل بقى له طعم بقى يتعب أو يشقى عشان يطلع أكل وبقى جسده بيتعب ومتعب ليه ايه اللي حصل يا آدم كل حاجة باظت لأن الخطية دخلت لكن في الأصل لا الجسد ولا الزواج ولا الأكل في أي حاجة غلط ده عطية ربنا كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه مش بس ما يترفضش من ربنا لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة يبقى كل عمل بشري شغل أو جواز أو علاقات إنسانية أو الإيه حتى لو فسحة يقدس بكلمة الله والصلاة هل الواحد لما يتفسح خطية مش خطية بس لازم يكون في كلمة ربنا وفي صلاة ولا احنا بناخد اجازة من ربنا احنا بناخد اجازة مع ربنا ربنا ما بيسيبناش لا في الشغل ولا في الراحة وكل شيء يتقدس في حياتنا بالكلمتين دول بكلمة الله وبالصلاة عشان كده الواحد يقول لكل واحد منين ما تروح خلي الإجبية والإنجيل معاك مسافر حتى في شغلك في أي وقت خلي معاك الإجبية كتاب الصلاة والإنجيل كلمة الله عشان كل شيء في حياتك يتقدس كل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح يعني بولس بيقول لتيموساوس نبه على الناس بالأفكار دي راجع مع الناس المفاهيم دي فكرهم ان الجسد مش خطية والاكل مش خطية لكن البعد عن ربنا هو الخطية وكل شيء في الحياة يتقدس بكلمة الله وبالصلاة ولو عملت كده وفضلت تعلم تعليم مستقيم تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الإيمان شوفوا الكلمة دي غريبة ازاي كلام الإيمان يربي الإنسان الكلام اللي الواحد بيسمعه بيربيه كلمة ربنا والوعظ بتغير فينا حاجات ببطء زي ما انتوا بتربوا اولادكم بنفضل نزن ونقول الحاجة مئة مرة لغاية ما الولد من دول تنطبع في ذهنه وايه وتتغرس في افكاره يبتدي يطبقها يمكن مش من اول مرة بعد سنة بعد اتنين بس ايه طول ما امه او ابوه بيقولوا لازم كذا لازم كذا لازم كذا يتربى ويطلع ولد حلو احنا كمان بنتربى بكلام الايمان يمكن مش من اول وعظة الواحد بيتغير وبيسمع الكلام لكن طول ما الكلام والزن وراه والالحاح على الحياة المقدسة وعشرة ربنا وكلمة ربنا والصلاة يبتدي يتربى بكلام الايمان مش عيب ان الواحد يقول انا محتاج اتربى بكلام الايمان انا تربيتي عالميه عاوز تبقى ليا تربيه روحيه عاوز يعاد صياغتي تاني عشان اطلع متربي بكلام الايمان زي تيموساوس حتى على كبر هنا الحكايه ما فيهاش سن ليه لان احنا جسديا اعمارنا مختلفه لكن روحيا ممكن يبقى شاب وسطينا سابقنا كلنا ويمكن يبقى شيخ عجوز مبتدئ جدا روحيا ولسه يا دوب هيفك الخط هيبدا التربيه الروحيه مفيهاش حاجه وماله المهم يحط رجليه في طريق ربنا قبل ما يسيب الدنيا فبيقول تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن الذي تتبعته التعليم ده انت ماشي عليه وانت مسؤول تعلم بيه اللي استلمته سلمه اللي خدته وصله للي بعدك ما تغيرش استلمنا الصلاة والإنجيل والتعليم والخدمة والصوم مش مفروض الحاجات دي نغير فيها بمزاجنا زي سوري يعني بالبلدي زي ما ربونا أهلينا بنربي أولادنا لأننا عرفنا منهم الصح والغلط ولا احنا هنبتدي نربي بمزاجنا كده ما كل واحد فينا لما بيجي يربي أولاده بيفتكر من غير ما يحس هم هو اتربى ازاي وأهله عملوا فيه ايه وإن كان حاجة غلط يتفاداها وإن كان حاجة صح يقلدها هكذا أيضا الحياة الروحية عبارة عن تسليم جيل لجيل التعليم الحسن الذي تتبعته واما الخرافات الدنسه العجائزيه فارفضها في بعض الخرافات تطلع في جو التدين وعاده بتطلع يعني سامحوني من بعض الناس احيانا اللي يكونوا كبار في السن ويحبوا ايه يوهموا الناس بأفكار أو يسرحوا بالناس أو يعني خرف خرافات فيقولوا بعض الأمور أو يبلغوا في بعض الأمور اللي ما تكونش مفيدة ساعات الناس تقعد تحكي في حاجات ليها شكل كأنها حاجات روحية وبعدين تسأل نفسك ايه فايدة الكلام ده الناس هتستفيد منه ايه ما تعرفش مفيش حاجة ايه قيمته لا ملوش حاجة في بعض الخرافات تدخل في جو التدين عشان كده مش صح ان الواحد يحكي اي حاجة لما تكون قصة عارفينها مسلمة مسجلة خلاص نحكيها معجزة متأكدين منها نحكيها لكن لما نقول عمال على بطال ساعات تدخل في خرافات عجائزية ما تبنيش الناس الأخطر من كده أنها قد تكون خرافات دنس يعني بعض الأفكار اللي تميل للدنس شوفوا هم بيمنعوا عن الزواج وتلاقي بعض الأفكار تاخد ثوب ديني وهي أفكار دنس يعني يمكن مش في المسيحية واضحة في بعض الديانات الأخرى تلاقوا كلام ما يبنيش أبدا ولكن يأذي حتى الودن لما تسمعه خرافات دنس عجائزية ارفضها الحاجات دي ما تسكتش عليها اقول لهم ما تتكلموش في الكلام ده كلام ما يبنيش كلام ما يفيدش حد دي حاجات أقرب للخرافات ما هياش من تعليم الكنيسة المستقيم وروض نفسك للتقوى كلمة مهمة نقف عندها روض روض جاية من رياضة روض نفسك للتقوى هيقول بعدها لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى اللي هي الرياضة الروحية نافعة لكل شيء الكلمة دي مهمة ليه؟ لأنه أولا الكتاب المقدس زي ما قال الجسد خليقة جيدة وقال كل شيء حسن قال إذا الرياضة الجسدية مش خطية بالعكس دي حاجة كويسة إذا إحنا بنشجع الرياضة وبنشجع ال ال كل أنواع الرياضات لأنها ممكن تشغل الإنسان مشغولية بناءة لكن شوف تعبير الكتاب الحكيم الرياضة الجسدية نافعة لقليل ليه؟ لأن هتفيدك إيه الرياضة الجسدية؟ هتديك صحة كويس ويمكن يعني تشغل فكرك بدل ما يروح في حاجات بطالة وشهوات بطالة تنجيك من السرحان والأفكار البطالة كشاب مثلا لكن هي الرياضة هتفيدك الكام سنة اللي انت عايشهم على الأرض بعد كده خلاص كده كده هتعجز في الآخر وتمشي فالرياضة الجسدية نافعة لقليل يعني نافعة لزمان هذه الحياة لكن لما نتكلم عن الرياضة الروحية دي مش نافعة لقليل دي نافعة هنا وإلى الأبد ده هي دي اللي هتدخلك الأبدية مش هتطول عمرك كام سنة زي الرياضة الجسدية يمكن الرياضة الجسدية تطول في عمرك شوية بس الرياضة الروحية هتديك الحياة الأبدية فموضوع أهم كتير فالكتاب بيدفعنا ويشجعنا للرياضة الجسدية وده مفهوم معتدل جدا ومفهوم مسيحي حلو ان احنا بنشجع الرياض بنشجع ولادنا ينشغلوا بحاجات رياضية مفيدة ولكن الاولى والاهم ان احنا نشجعهم على رياضة النفس روض نفسك للتقوى تلاحظوا ان الرياضة الجسدية ليها قوانين محدش بيلعب الرياضة بمزاجه اي لعبة رياضية ليها قوانين اي حاجة التنس القدم حمل الاثقال كل حاجة ليها قوانين ايضا الرياضة الروحية ليها قوانين عشان كده معلمنا بولس في رسالته الثانية لتيموساوس هيقول له ليس احد يكلل إن لم يجاهد قانونيا يعني لما يلعبها صح بالقانون صح ياخد الإكليل مظبوط عشان كده بنقول إن الرياضة الروحية لازم يبقى لها مدرب زي الرياضة الجسدية يعني اللي بيتعلم السباحة بيودوه مدرسة سباحة ويبقى له مدرب يعلمه طب السباحة في بحر ربنا والرياضة الروحية مش يبقى لك مدرب مش تيجي تسأل يعوموا ازاي يمشوا ازاي يلعبوها ازاي الحكايه دي هنا التلمذه مهمه قوي يبقى نلاحظ ان في وجه شبه بين الرياضه الجسديه والرياضه الروحيه الاثنين مفيدين الرياضه الجسديه لعمرنا على الارض الرياضه الروحيه الى الابد الرياضه الجسديه لها قوانين بتحكمها والرياضه الروحيه لها قوانين بتحكمها الرياضه الجسديه لها مدبر او مدرب الرياضة الروحية ليها مدبر روحي أو أب روحي بيسوق كمان الرياضة الجسدية تحتاج إلى مواظبة والتزام يعني ما ينفعش واحد بيقول بلعب رياضة يكون بيلعب ماتش كل سنة لا ما يبقاش بيلعب رياضة ولا حاجة تبقى مجرد هواية لكن ما يبقاش رياضي امتى تقول عليه رياضي لما يكون بيلعب كل يوم يبقى رياضي مظبوط ليه في جزء من برنامجه اليومي بيلعب حاجة ده راجل رياضي باين على جسده وباين على صحته طب الرياضة الروحية عشان تبقى رياضي روحيا روض نفسك للتقوى لازم تمارسها يوميا لو بتمارس الرياضة الروحية كل فين وفين انت مش رياضي انت لم تروض نفسك ده انا اقول لكم حاجة تاني مثلا اللي بيشيل اثقال ويبطل يشيل اثقال تلاقوا جسمه يترهل ويكرش ويلخبط وي... ايه الحكاية اول ما يبطل الرياضة جسده يشكي على طول كذلك الحياة الروحية اللي مثلا بيصلي مزامير كل يوم وبيمسك الانجيل وبيتناول بانتظام لو غاب شهر شهرين يترهل تلاقوه ملخبط وحالته حال وكل حاجة مش ماشية ليه؟ لأنه لم فقد ترويض النفس روض نفسك للتقوى ليها قوانين ليها مدرب أو مدبر فيها التزام فيها كمان الرياضة نمو الرياضي ينمو تدريجيا يعني ما يجيبوش حد في بدايته يشيل أثقال فوق طاقته يجيله تمزق عضلي وما يكملش لكن يخلوه يمشي في الرياضة خطوة خطوة عشان عضلاته تتكيف كذلك الرياضة الروحية فيها تدرج محدش بيبتدي سكة ربنا من الآخر لا بناخدها خطوة خطوة ونمشي خطوة خطوة ونتعلم الصلاة ونتعلم التسامح ونتعلم حضور الكنيسة ونكبر شوية شوية ويبقى الواحد بعد كده رياضي روحيا كمان الرياضة اختيار يعني الشخص بيختار يبقى رياضي عشان يحافظ على جسمه وعلى صحته الرياضة الروحية كمان ما فيهاش إجبار ولا إكراه هي برضو اختيار عشان كده مش بيقول له خلي حد يروضك بيقول له روض نفسك للتقوى روض نفسك للتقوى يعني انت اللي تختار انك تروض هذه النفس حاجة كمان عشان الانسان يبقى رياضي لازم يتعب ويعرق في التدريب الرياضية التمرينات دي متعبة لكن في الاخر هو بيعملها باقتناع لانها مفيدة طيب لما نقول لك صلي وقف صلي تقول لا انا عاوز ارام وعاوز اريح طب مش هتبقى رياضي ابدا اتعب شوية اذا كنا بنتعب عشان الرجيم مثلا ما هو نوع من الرياضة والرياضة الجسدية باشكالها طب ده احنا بنتعب وبنضحي مش هنط نتعب ونضحي من اجل رياضة روحية فالرياضة الروحية فيها تداريب وتمرينات الواحد يدرب لسانه ما يقولش كلمة غلط يدرب عينيه ما تشوفش حاجة غلط يدرب عقله يفكر في ربنا ما يفكرش في حاجة غلط يدرب نفسه يصحى بالليل يصلي يدرب نفسه يمسك الإنجيل يوميا ويقرأ تدريبات وأي تدريب منهم يبتدي ويكمل ما يوقفش ويبتدي بتغصب ويبقى فيه تعب بس الواحد بيعمله بحب ليه لأنه شايف تارجت شايف هدف في الآخر هيبقى رياضي روض نفسك للتقوى التقوى اللي هي الحياة الروحية الحياة الروحية رياضة مستمرة وأهم جدا من رياضة الجسد لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء طب وهي التقوى نافعة لعمرنا ولا للأبدية بس طبعا لعمرنا لأنك أنت لما تبقى إنسان روحاني تقي مش بس هتدخل السماء ودي أهم حاجة لكن هتعيش أيامك في سلام بينما لما تكون إنسان غير تقي هتبقى عصبي وهتبقى تعبان وهتخسر ناس كتير فالتقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة العتيدة أو المستقبلة يترجموه يعني التقوى تفيدك في عمرك وتفيدك في أبديتك الرياضة الجسدية هتفيدك في عمرك الخطية هتضيع عمرك وتضيع أبديتك لكن الرياضة الروحية تفيدك في أيامك وتفيدك في أبديتك طب ما دي حاجة حلوة مين فينا مش عاوز يعيش أيامه بسلام وكمان لما يسافر يطلع السماء على طول من هو الذي يحب الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة صن لسانك عن الشر هي رياضة روحية وشفتيك أن تتكلم بالمكر حد عن الشر رياضة روحية عاوزة تدريب ده اللي عاوز يقضي أيامه في سلام وكمان اللي عاوز يكمل أيامه في السم الرياضة التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والمستقبل يبقى التقوى اللي بنعملها دي بتفيدنا في أيامنا هنا وبتفيدنا إلى الأبد الصلاة اللي بتصليها في يومك بتبارك يومك وتوفقك وتدي لك سلام وكمان بتقربك من ربنا عشان يبقى لك موعد الحياة الأبدية صادقة هي الكلمة ومستحقة لكل قبول يعني عاوز يقول صدقوني يا جماعة الموضوع ده صحيح هو بيقول الكلمة دي عايدة على اللي قبلها صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول يعني يا ريتكم تقبلوا الفكرة دي اقبلوها صدقوني فيها كلمة صادقة ان التقوى ليها موعد الحياة الحاضرة والحياة المستقبل برضو اقول للامهات والابهات حاجة النهاردة موضة ان الناس بتنشغل بالمذاكرة والرياضة الاولاد طيب والصلاة والصوم لا يقول لك صحته صحته ايه طيب ما هو ما هو صحته دي ممكن تروح في اي وقت ما تنشغل بصحته الروحية كمان علمته يقرأ الانجيل علمته يحضر القداس حببته في اب اعتراف علمته يدخل اجتماع ان كان شاب كده ابتدى يخدم في الكنيسة فين الرياضة الروحية عمال تعبيه مذاكرة وتعبيه رياضة بس جسدية وكأن لا روح له وبعد كده يكبر بقى ويضيع وتندم وتقول ضاع مني ضاع منك ليه لأنك أنت انشغلت بالرياضة الجسدية النافعة لقليل وما انشغلتش بالرياضة الروحية النافعة لكل شيء صادقة هي الكلمة ومستحقة لكل قبول لأننا لهذا نتعب لهذا اللي هو إيه لهذه التقوى ولهذا تعليم التعليم بالتقوى نتعب ونعير لأننا ألقينا رجاءنا على الله الحي يعني إيه يعني أيوة إحنا بنتعب في الصلاة وفي الصوم وفي الجهاد وفي حفظ الوصية ليه هذا التعب هو اللي هيخلينا أقوياء روحيا وهو ده اللي هيدينا حياة هادئة مستقرة وحياة أبدية مستمرة لهذا نتعب احنا مستعدين من أجل التقوى أن نتعب ساعات في واحد يبقى عاوز يعيش تقي بس مش عاوز يتعب يعني ايه يقولوا ماله سكة ربنا حلوة طب مش عاوز تمشي ليه لا كسلان اصل لازم اصلي ولازم اجي الكنيسة ولازم اصوم لا لا بلاش طب ما هو مش هينفع زي واحد يتفرج على ماتش ويقول يا انا ممكن لو كنت مكانه كنت دخلت جون لا جون ايه انت ما كنتش تقدر تجري خمس دقايق في الماتش ساعات الواحد يتوهم كده لما يتفرج على قصص القديسين يتهيأ له ان هو ممكن يبقى يعني تقي ويسبق الناس كلها ولما يدخل في الامتحان اكتشف انه تعبان وانه صغير وانه لسه ما اتمرنش وان الجهاد طويل عشان يحفظ حواسه ويقدس جسده في خوف ربنا لهذا نتعب ونعير نعير ليه دي برضو مهم ساعات واحد يتريقوا عليه قال ايه اصله رايح من الكنيسه وجاي من الكنيسه يا عم عيش حياتك الله هو يعني لما يكون بيتمرن في الكنيسه وبيحب الصلاه والتسبيحه والقداس والخدمه والحاجات دي نقول له انت نقعد نعيره او العالم يعيره على انه فاشل طبعا احنا مش بنقول ياثر في مذاكرته او شغله لا لكن يعني الناس ساعات تحب تهمه الدروشه كده أي واحد يلاقوه ابتدى يقرب من ربنا يقولوا له أنت ابتديت تدروش فيقوم الغلبان يخاف ويقول طب أجاريهم تجاريهم ليه أنت مشيت صح استحمل التعيير إذا كان تعيير وماله من أجل الله إذا كنت واخدها بحكمة وتحت إرشاد ومركز في حياتك الروحية ما يهمكش من كلام الناس لهذا نتعب ونعير اللي عاوز يعيرنا يعيرنا اللي عاوز يقول علينا مدروشين يقول بس نكون ماشيين تحت مدبر عشان ما ما نمشيش بدماغنا وعشان ما ما نتطرفش اذا قد نحتمل تعيير من اجل الطاقه ودي حاجه حلوه طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين كنش معاهم حق طوباكم في الحاله دي لاننا قد القينا رجاءنا على الله الحي لئلا يظن واحد انه باجتهاده وبتقواه هيدخل السماء بدراعه يعني فبولس يظبط ويقول ايه احنا القينا رجائنا على الله الحي هو قصاد التقوى دي هيكافئنا من عنده بنعمته ورحمته ان يعطينا ملكوته فقد القينا رجاءنا على الله الحي التقوى دي اساسها ان ربنا هيبارك وهيعوض وهيجازي وهيدي كتير فلنا رجاء فيه هو مش في, خط... مش في جهادنا احنا القينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين برضو كلمة جميلة ومهمة لا خلاص لإنسان بقوته ولا بتقواه ولا باجتهاده وإنما الخلاص نعمة من ربنا عطية إلهية الله هو المخلص وليس الإنسان ليس مخلص غيري يقول كده الكتاب في العهد القديم على ربنا ربنا هو الوحيد اللي هيخلصنا من موت العالم ومن شهوات الجسد ومن ثقل الخطية هو الوحيد اللي يقدر يدخلنا الملكوت وهو مخلص الجميع يعني ايه يعني قادر ان يخلص كل احد هنا مخلص الجميع مقصود به قدرته المسيح مات من اجل كل البشر لكن نحاسب مش كل البشر هيخلصوا المؤمنين بس عشان كده بيقول مخلص الجميع ولا سيما المؤمنين الحته دي مهمه ربنا الله ارسل ابنه كفاره لخطايانا وليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله كويس لكن مين اللي هياخد الكفاره من يؤمن بي ينال باسمي حياه ابديه ومن لا يؤمن يدان يدان ليه ما في مخلص للجميع مخلص الجميع محتاج مننا ايمان وحياه مقدسه وسلوك مسيحي عشان يدخلنا السماء واضحه الفكره فهنا بيقول ولا سيما الايمان برضه ساعات واحد يقول خلاص يبقى الايمان كفايه ايوه ما هو الايمان كفايه بس حط معاه المعموديه وحط معاه التناول وحط معاه التوبة المستمرة وحط معاه السيرة المقدسة وحط معاه الجهاد الروحي كل ده سكة الإيمان كده طريق الإيمان كده تقدرش تفصل الإيمان عن الحاجات اللي أنا قلتها دي خالص فإذا مشيت في السكة دي خلاص يبقى أنت هتنال الخلاص وتتمتع بيه وإن كان من ناحية ربنا هو مش مقصر هو مخلص الجميع ودي كلمة بنقولها في القداس الإغريغوري مخلص الجميع الله قادر يخلص كل أحد بس مستني الناس تؤمن وتتعلق بيه ربنا مش صعب عليه يخلص أي إنسان مهما كان مهما كانت حالته مهما كانت خطيته مهما كانت سيرته ربنا إيده قوية وخلاص عجيب لكن محتاج مننا إيمان أوصي بهذا وعلم شغلتك يا تيموساوس تعلم توصي الناس تشجع الشاب اللي بيلعب رياضة جسدية بس تقول له إيه الصلاة قبل الرياضة الجسدية الإنجيل قبل قراياتك الخاصة أوصي بهذا وعلم نكتفي بالقدر